أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فأولا إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا كل عام وأنتم بخير ودخل شهر شعبان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان ماذا صنعت في رجب وماذا ستصنع في شعبان هو حالك ما صنعت في سنة هذا هو رمضان وإذا تذكرنا رمضان الفائت فكأنه بالأمس القريب مرت سنة وهكذا يمضي العمر اللهم ارزقنا حسن الخاتمة اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا اللهم استعملنا فيما تحبه وترضاه هكذا يمضي العمر سنة وراء سنة وتلقى الله الله أرسلك في مهمة في هذه الحياة وعشت فيها قدر ما عشت ثم تعود إلى الله قال الملك جل جلاله إن إلينا إيابهم الإياب الإياب اللي هو إيه آه العب. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم أنت راجع إلى الله ليحاسبك على المهلة التي أعطاها لك بما قدمت علي عبدي أنا بعتك الدنيا أربعين سنة واديتك صحة واديتك فلوس واديتك عقل واديتك عينين وأذنين وفهم واديتك أصحاب واديتك قرآن واديتك سنة جبت لي إيه وأنت جاي هل معك شيء يفرح الله به حين تقدم عليه معاك حاجة كده لما تدخل على ربنا تقول له أيوة يا رب عندك حاجة اللهم استرنا ولا توضحنا وارزقنا الحق والإنصاف اللهم ارزقنا الصدق والإنصاف الشاهد أنه ليس معنا من البضاعة ما ننجو به من النار فضلا عن أن ندخل به الجنة اللهم ارزقنا الجنة يا رب الشاهد أننا في شهر شعبان سنحاول أن نجهز شيئا نصنعه في رمضان نحاول نجهز شيئا نصنعه في رمضان أو نجهز شيئا نلقى به الله نلقى به الله سبحانه وتعالى بما سنلقى الله نريد أن نلقى الله بشيء شيء يسر شيء ينصف يعني يشرف شيء يشرف تقابل به ربنا سبحانه وتعالى فالشاهد أننا قلنا أن أحب ما تقرب به العبد إلى الله الفرائض قال الله في الحديث القدسي ما تقرب عبدي إلي بأحب إلي مما مما افترضته عليه والناس دوما في شهور الفضل يهتمون بنوافل تجد إذا قلنا شعبان ورمضان يهتم أن يصوم صيام نوافل يهتم أن يقوم الليل بنوافل برضه يهتم بالصدقة نوافل كلها نوافل عايزين نهتم بفرائض فرائض زي صلة الرحم وزي بر الوالدين وزي إكرام الجار وزي وزي إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة إقامة الصلاة الصلاة المفروضة الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء إصلاحها مهم جدا وقضينا لقاءين في إصلاح الصلاة اللهم إنا نسألك أن ترزقنا إقامة صلاتك كما تحب وترضى فقلنا إن إحنا عايزين نصلح الصلاة إزاي ذكرنا ثمان قواعد نبدأ عليها الصلاة ثم بعد ذلك عشر قواعد نستمر عليها في الصلاة قلنا إن دي الأعمدة اللي تقوم عليها الصلاة وبعد كده مجرد القراءة والتسبيح وهذه ده طوب رص انت بترصه اذا قامت هذه المعاني وباقي السقف قبل ما نيجي نرمي السقف الليلة دي لازم له شدة صح ولا لا ما بترميش على العواميد مباشرة ولا على الطوب لازم له شدة الشدة دي ايه الشدة دي اولا ان ربك سبحانه وتعالى كريم وحليم ولطيف وهاب لكن عزيز غني لا ينسى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي ها في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى ربنا بيقول أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد والله على كل شيء شهيد الله لا ينسى لكن قد يعامل عبده معاملة الناس له ربنا بيقول ايه المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون خلي بالك مش شدة أصلها إيه شدة دي مسألة خطيرة جدا أن الله قد يعامل العبد معاملة الناسلة زي إيه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ها نولي ما تولي يلا غم في ستين داهيه زي ما ابن القيم قال كده إذا تبين الحق للعبد فأعرض عنه ونسي ربه صفعه الله على قفاه وعن طريقه ألقاه يلا المشكلة إن في ناس ما سمعتش في ناس ما تعرفش في ناس عايشة حياتها وخلاص ما يدراش عن الدين حاجة لكن في ناس سمعت صح انتوا معايا ها اه وعرفت وداقت في فرق بين ده وده اللي ما عرفش ده معذور يعني قد يكون الكلام اللي احنا بنقوله دلوقتي ان في الصلاة حضور القلب والتفهم والخشية والإخبات وغيره من المعاني اللي احنا بنقولها قد يكون في بعض الناس عمرهم ما سمعوا الكلام ده أبدا إطلاقا صح ولا لا ما سمعوش في حياتهم ولا يفكر ان في حاجة زي كده لكن انت سماك صح ولا جابك هنا هو مين اللي جابك الله واللي جابني الله واللي انطقني عشان اقول لك مين الله سبحانه وتعالى فهو جابك وسماك لا ودوقك عشتها وشفتها وحسيتها فبقى الامر مختلف عن انت عن غيرك فلما تيجي انت بعد كل ده وتنسى ربنا ايه اللي يحصل بقى ينساك يلا في ستين مش عايزك فلما نيجي النهارده نحط بقى الشده هنقول لك ان الوضع ده اللي احنا بنقول عليه مش هيحصل الا اذا ربنا وفقك ليه واعانك عليه وشددك فيه مش هيحصل انك تقدر تقف تصلي بين ايديه الا اذا هو ارادك انك انت تكون عبد ليه مش هيحصل خالص هي دي القضية الأولانية إذا أرادك لأمر هيأك له وأنا كثير قلت للإخوة يا ترى أنت شايف ربنا بيهيئك لإيه يا ربنا بيوكلك ويتخنك ويطولك ويكبرك عشان يولع بيك في جهنم أنت أدرى بقى أنت شايف ربنا بيوديك على فين ممشيك لفين موجهك أي ناحية إذا أرادك لأمر إيه؟ هيأك له هو بيهيأك دلوقتي بيجهزك لإيه؟ دماغك بتقول ايه ما هي دماغك دي في ايد ربنا فالشاهد ان اول اسمه ايه ده عمود ولا بنقول قايم ده في الشدة إذا أرادك لأمر هيأك له أو العرق هي دي لازم يهيئك إنك تصلي طب يهيئني إزاي أن يفرغ خاطرك من سواه أمر إنك تدخل الصلاة ويبقى قلبك حاضر ومش مشغول بحاجة أنت تقعد تجاهد فيه 100 سنة وما تقدرش وربك يقدر يفرغ ذهنك ده في لحظة واحدة قادر قادر وبتحصل معاك انك احيانا تدخل الصلاة كده او تدخل الكعبة كده وتحس كأن كل حاجة اتمسحت بأستيكة فيش دماغك حاجة يا رب وبس مش بيحصل احيانا ولا لا اه بتحصل كده لما يبقى عايزك كده اذا ارادك لامر ايه هيأك له هيجهزك بقى ان انت تبقى عبد مصلي سيدنا ابراهيم طلبها بالاسم اه الرب اجعلني مقيم الصلاة قال يا رب خليني اصلي انت طلبتها دي ما هو كمان سبحانه مش هيديه غير لما انت تبقى عايز عشان كده النقطة الثانية الرغبة والهمة تبقى انت عايز الامر ده الرغبة والهمة انت عايزه وعندك همة انك تعمله ابن القيم بيقول كده في قضية ولادة القلوب قال وكيف يولد قلب رجل لا يصدق بهذا ولا يعتقده إذا كنت أنت مش مصدق إن في حاجة اسمها إن القلب يتولد إن يتولد لك قلب جديد إذا كنت أنت مش مصدق ولا تعتقد إن ده يحصل إزاي يحصل لك بقى مش ممكن لابد اولا اذا ان يبقى عندك رغبه انك تبقى عايز ده وهمه انك فعلا تقدر على ده ما احنا ياما بنتكلم كلام واحد يقول لك يا عم احنا هنروح للكلام ده فين سيبها على الله احنا احنا فين والكلام ده فين ده ابدا لا يصلح لخير اللهم ارزقنا علو الهمه اه انك انت تبقى همتك عاليه سبحان الله العظيم اسمه شهر الدين التركستماني راجل من العلماء من علماء السلف بيقول ايه قل ما سمعت عن احد تعبد عبادة الا تعبدت لله بمثلها وزدت عليه شوف الهمة بقى اللهم ارزقنا الهمة يا رب قال لك ما سمعت باحد تعبد لله بعبادة إلا تعبدت لله بمثلها وزدت عليه هي دي الناس اللي بتحب ربنا آه هو سمع أن سيدنا عثمان بن عفان ختم القرآن في ركعة لك. وأنا يختم القرآن في ركعة وربعين وجزء يبقى يقرأ 30 جزء وإيه وجزء ويزيد عليه آه هو ده الشغل سمع مثلا ان ابو بكر الصديق خرج من ماله كله يروح متصدق بماله كله ويستلف عليه مئة ألف تعبد العبادة يتعبدها وإيه ويزود سمع إن الإمام الشافعي كان بيقرأ في اليوم القرآن مرتين في رمضان مرة بالنهار ومرة بالليل يقرأ مرتين مرة بالنهار ومرة بالليل ونص جزء زيادة أفتكر الموضوع ده بعيد عن دماغنا خالص ان احنا نعمل الحاجه دي لا هو ده الناس اللي بتحب ربنا يعني لو انت متزوج زوجه بتحبك تموت فيه ولقت اختك جت يوم من الايام خدمتك خدمه هي تغيظ تقوم تعمل ايه اه تخدمك احسن من الخدمه دي صح ولا لا اه هي عملت لك كذا لا اهو صح كده هي دي اللي غيرت على الله انك تغير ان حد يحب ربنا اكتر منك تغير ان حد يخدم ربنا اكتر منك تغير ان حد يدي ربنا اكتر منك هو ده اللي كان بين ابو بكر وعمر بقى اه منافسه منافسه في الخير هي دي قضيه انك انت يبقى عندك رغبه وهمة واحنا دلوقتي حطينا ايدنا على الجرح في عبنا ان احنا ما بنحبش ربنا كما ينبغي بنحب ربنا على قد ما بيدينا بنحب ربنا على هوانا مش على ما يريد نريد الله على مرادنا من الله لا على مراد الله منا هي دي المأساة يبقى أول حاجة قلناها إذا أرادك لأمر إيه هياك له هيجهزك إنك تبقى مصلي نمرة اتنين الرغبة والهمة نمرة ثلاثة العلم والفهم ما اصل واحد ما يعرفش هيعمل ايه دايما نقول ان السائر الى الله له قوتين قوة علمية وقوة عملية القوة العلمية ده العلم نص الطريق انك تعرف بقى ازاي تصلي تعرف يعني ايه وتفهم المسألة محتاجة فهم اللي بنسميها الذوق بتفهم لماح لان قلنا في معاني ما ينفعش انها تتفعل وانما تتسمى زي الوردة اه عايزينك تحس تحس يعني ايه واقع ويعني ايه ساجد ويعني ايه سبحان ربي العظيم ويعني ايه سبحان ربي الاعلى هو ده المعنى اللي توصل له العلم والفهم نمرة أربعة الإرادة والعزيمة دي غير الرغبة والهمة لا الرغبة يبقى أنا عايز ياما واحد عايز وعنده همة بس ما عندوش آه إرادة وعنده عزيمة إنه يستمر الراجل بيقول جاهدت نفسي عالجت قيام الليل عشرين سنة عالجت قيام الليل كم؟ عشرين سنة بيحاول يصلي صح اللي هي الصبر بقى اللي بعد دي الصبر لازم يبقى عندك إرادة وعزيمة قوية يا جماعة القضية إن إحنا لسه واحد كان بيقول لي هو ربنا عايز يموتنا يعني ربنا عايز يعذبنا يعني يعني إن إحنا نعذب نفسنا يعني في صلاة و... قلت له حتى لو ربنا ما أمرناش بكده لكن يرضيه كده صح؟ يعني لو الراجل الحاج هشام ده الراجل طيب وعنده شركة ومشغل ناس عنده ودخل لقى واحد من اللي عنده شايل باب ولا بابين على ظهره وبيروح يحطهم في العربية يزعل يقول له ليه يا ابني ايه اللي, ايه اللي انت بتعمله ده هات حد يشيل هيقول له كده لكن هيبقى مبسوط منه هيقول ده ايه ده مخلص اه ده بيحبني ده مجتهد فحتى لو ربنا ما امرناش لكن يرضيه انك تموت نفسك في العباده يرضيه ويحب منك كده وإن كان ما كلفش كل الناس كده الرسول ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم لما قام الليل ثلاثة أيام ودخل البيت نام ما رضيش يقوم الليل تاني في المسجد ليه؟ خشيت أن إيه؟ آه أن تفرض عليكم لما قالوا له قال إن الله كتب عليكم حج فحجوا قالوا أكل عام فسكت قال لو قلت نعم لإيه؟ لو وجبت ولو وجبت ما أطقتم يبقى معنى كده إن الرسول صلى ثلاثة أيام وما رضيش يصلي بالناس تاني او ما رضيش يقول اه كل سنة عشان احنا ما نعملش لا ده عشان ما تبقاش فرض والفرض ده هيبقى زي ما اقول لك على العوام اللي ما بيحبوش ربنا قدك اللي مش عايزين ربنا زي ما انت عايزه دول ناس هم على قدهم وزي ما قلت ينبغي ان احنا نفرق دايما بين الاعرابي اللي جه سيدنا نبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم وقال له ماذا كتب الله علي من الصلاة قال صلوات خمس قال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص قال أفلح وأبيه إن صدق رضي من الأعرابي ده أنه يصلي إيه بس الخمس صلوات وما رضيهاش من ابن عمر قال نعم الرجل عبد الله لو لو كان يقوم من الليل ما يرضاش لابن عمر يصلي وينام لازم يقوم الليل يبقى اللي ارضاه لك ممكن اللي ارضاه من الثاني ما رضاش منك انت وده الكلام اللي انا قلته دايما ان ربنا بيبتلي العبد على قدر ما ينتظر منه يعني حج علي ربنا اداله عقل راجح ومال مكفي وصحة معينة صحبة صالحة ويسر له كذا وكذا لما يبتليه في موقف بينتظر منه تصرف غير اللي ما ادالوش الحاجات دي انت معايا اه يعني لما ربنا سبحانه وتعالى يسوق اليك سائل بيقول لك اديني 2000 جنيه وبيقول لشخص تاني اديني 2000 جنيه هو ينتظر منك انت لما يقول لك اديني 2000 تديله خمسه ومن التاني اللي يقول له اديني 2000 يديله 200 وربنا يرضيه من ده 200 ولا يرضيه منك 2 2000 انتوا معايا هي دي القضيه الله عز وجل يبتلي العبد على قدر ما اعطاه بمواقف ينتظر فيها تصرف منه فإن تنزل عما ينتظر الله منه سقط من عين الله هو بيبتليك ومنتظر منك انك تعمل كذا ما عملتهاش تسقط من عين الله اللي هي بقى فنسياهم فنسياهم هو ده الخطر ربنا في الآية دي أي سورة التوبة المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض أول حاجة ولاء المنافقين الولاء والبراء تسبب نسيان الله لك انك انت توالي المنافقين تحبهم وتودهم وتكرمهم وتثني عليهم وترفعهم ينساك اثنين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف بيأمروا بالمنكر يقول له أنا هنصحك نصيحة لله احلق دقنك يا ابني دي نصيحة لله تأمر بالمنكر إيه لا نقاب ده لا فرض ولا سنة ده فضيلة تأمر بمنكر تأمر بمنكر وينهون عن المعروف بطل تسمع الشرايط دي ينهى عن المعروف بطل تصلي في الجامعة ما في الصلاة تنفع في أي حتة العيشة ممدودة ما احنا قاعدين ينهى عن المعروف ويقبضون أيديهم بخلا اللهم إنا نعوذ بك من شح أنفسنا آه يقبضون أيديهم دايما إيده قصيرة في الخير دايما إيده مش مش طويلة في الخير مش ممدودة دايما للخير ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم فنسيهم زي ما قلنا نسيهم يعني عاملهم معاملة الناس لهم شوف بقى لما ربنا يعني استغفر الله مش عايز أقول ألفاظ على لساني لكن لله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم لما تلاقي حد كده مش معبرك مش معبرك هي دي مش مستنضفك مش سائل فيك ولا كأنك موجود ولا عامل حسابك في حاجة سيبك منه يبقى شكلك ايه يا رب استرنا ولا تفضحنا اللهم ما أنزلت في هذا الشهر العظيم من خير وبر وعمل صالح فاكتب لنا منه النصيب الأوفر ما هو ربنا ينساه بقى مش هيعمل نصيبه في الموضوع ده صح ولا لا مش هيكتب له نصيبه مش هكتب له رزق في الخير ابدا فلا بد من الاراده والعزيمه انك تبقى عاوز وعندك عزيمه قوه قوه على العمل ده انك انت تسير فيه وتنطلق الصبر اللهم ارزقنا الصبر واجعلنا من اهله الصبر محتاجين صبر صبر طويل وصبر جميل صبر بقى زي ما قلت كده ان الثمان معاني دي خد كل يوم كل يوم معنى كل يوم النهارده تدخل الصلاه بحضور القلب وتواظب عليه الخمس اوقات وبعدين التفهم تواظب عليه الخمس اوقات وبعدين الحياء وبعدين الهيبه وبعدين الرجاء والخوف والقبول المعاني اللي احنا قلناها دي كل معنى خد له يوم واصبر ما جاتش في الظهر تيجي في العصر جت في العصر في ركعه تيجي في المغرب ما جاتش في المغرب خليها في العشاء حاولنا في العشاء وما جاتش في العشاء خليها في الفجر وثاني يوم وثالث يوم الصبر اللهم ارزقنا الصبر واجعلنا من اهله يا رب العالمين محتاجين ان احنا نعيش معنى حقيقي الصبر على الطاعه للاسف الشديد ان احنا في عصر يتسم بالاستعجال حتى لما تمشي الشارع كل الناس مستعجلة كله عايز يتنطط على كله حتى في الصلاة سبحان الله العظيم من يومين أو ثلاث أيام بالظبط صليت بالناس الظهر في مسجد من المساجد بعد ما خلصنا الصلاة حصلت في المسجد ثورة آه ناس هاجت إيه يا عم الشيخ في إيه ارحم وراك ناس مرضى وتعبانين ورانا مصالح أنا فوجئت يعني فعلا عمرها ما حصل معايا موقف بالشدة والعنف ده فسكت وقلت أنا آسف حقكم عليا أنا غلطان إن شاء الله مش هعملها تاني ولكن صعبت عليا نفسي فلما لقوني صعبت عليا نفسي كده بدأوا إيه يحنوا شوية عم شيخ وراك ناس عيانين قلت لهم يا جماعة هو ما يجيش العيا اللي في الصلاة يعني بالله عليك انت اللي عمال تقول عيانين عيانين عيانين عيانين الصلاة بتاعتنا خدت ايه الظهر اربع ركعات خد ربع ساعة قال لي لا تلت تلت ساعة تلت ساعة عمرك ما وقفت على كشك العيش اللي هناك ده اللي في السوق ده ما وقفتش عليه تلت ساعة عشان تشتري عيش ما حصلتش معاك ابدا عمرك انك وقفت تلت ساعة احنا ما وقفناهمش يا جماعة ده في ركوع وسجود قال لي 15 تسبيحة في السجود يا مفتري طب انت بتعد ليه بتعد ليه هم لا يمكن يجيبوا 15 بس عشان انت بتقول بقوا 15 لو بتقول سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى هيبقوا خمسه مش 15 ابدا فالشاهد ان ما عندناش صبر وعباده ربنا ما ينفعش فيها الا الصبر يا جماعه بصراحه بصراحة ربنا ما ينفعلوش إلا الناس اللي فاضية ليه قال كده فاعبده ها واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا فاعبده ايه مش يصبر ده فيها طه زيادة قالوا الزيادة في المبنى تفيد الزيادة في المعنى فما بقاش مطلوب صبر ده مطلوب ايه حاجة فوق الصبر اكتر من الصبر شوية اللي هو بيسميه العلماء بقى تحقيق مقام الصبر على الصبر تحقيق مقام ايه الصبر على الصبر. انك تصبر وتصبر على الصبر يعني تصبر على العبادة وتصبر على الصبر في العبادة يعني لما تسجد سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى خلصت العشرة ما سيدنا النبي كان بيسبح عشرة اصبر بقى بعد العشرة نبدأ ايه نبدأ نصبر ان احنا ندعو في الركوع نسبح العشرة وبعدين نصبر على اننا نثني على الله ما هو الرسول قال كده ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم قال ايه قال اما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا فيه من الدعاء فإن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد مين يا جماعة فينا بيعظم ربنا في الركوع بتعظم ربنا وانت راكع طب بتقول ايه ده انت راكع سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده الله اكبر سمع الله اكبر الله اكبر الله الصبر اللهم ارزقنا الصبر المعاني اللي احنا بنقولها كمان يا جماعة عشان تتحس محتاجة صبر مش هتيجي من أول مرة ولا من تاني مرة ولا عشر مرة ولا عشرين مرة ولا مئة مرة الكلام اللي احنا بنقوله كلام سهل الكلام مجرد الكلام ده كلام ايه سهل لكن انك انت تحس وتعمله ده موضوع موضوع صعب مش سهل محتاج وقت محتاج جهد الصبر اللهم ارزقنا الصبر يا رب اه محتاجين صبر صبر صبر كبير عشان ربنا سبحانه وتعالى يتقبل منا ويعيننا على اللي احنا عايزينه ايضا المعنى الاخير في الشده اليقين في كرم الله اللي هي بنسميها بقى حسن الظن بالله مع سوء الظن بالنفس اليقين في كرم الله ربنا كريم تشهد أشهد لله أنه أكرم الأكرمين سبحانه فلذلك الطمع في الله مسموح به مسموح انك تطمع فيه لانه كريم والعلماء يقولوا دايما ما استقصى كريم حقه قط يعني لما يكون لي عند الحاج محمد ألفين جنيه لو جاب ألف أنا راضي هو ده الراجل الايه الكريم مفيش مساحة عنده مفيش يحس مفيش عنده حاجة بالضبط كريم الله كريم ده الأصل سبحانه وتعالى لكن المشكلة الكبيرة فينا احنا هل نستاهل كرم ربنا ما هو كريم لكنه حكيم فلا يضع الشيء إلا في موضعه اللائق به فأنت تستحق إنك تكون محل كرم ربنا تنفع تصلح كنا بنقولها في الحب انت مين يعني عشان يحبك ربنا طب بالله عليك كده قول لي فيك ايه يتحب ما هو انت مع الناس مع احمد ومحمد وحسن وعبد الله يتحب منك انك انت مؤدب طيب شكلك حلو بتصرف فلوس كتير لكن مع ربنا فيك ايه يحب ربنا ودي النقطة اللي قلتها في الخطبة بتاع الخيانة فاكرين؟ قلت لو واحد خدك من ايدك كده كان مدخل الخطبة يعني ها لو واحد خدك من ايدك كده ومشي بيك خطوتين ومشي بيك لحد مكان هادي ووقف كده وقال لك آه انا عايز اقول لك حاجة قلت له اتفضل قال بس ما تزعلش مني انا عايز اقول لك حاجه آه فلان بيكرهك اول ما قال لك فلان بيكرهك تحس بقبضه في قلبك كده صح ولا لا مين مننا يحب ان حد يكرهه على طول ساعتها فلان بيكرهني طب بيكرهني ليه طب آه طب هيعمل لي ايه يعني ها تتخض وتزعل فايه رأيك لو حد قال لك ان ربنا بيكرهك صعبة دي طب ايه رأيك عايزين الليلة دي ما ننامش لحد ما نمسك ورقة وقلم كده ونقعد طول الليل افكر يا ترى في ايه من الصفات اللي ربنا بيكرهها اقعد اكتب كده اقعد لا اقعد تستاهل العمليه ولا تستاهلش يا جماعه اه طبعا قوي اه قوي تستاهل قوي لا هو ربنا يكرهني دي شويه دي مشكله كبيره فانا لازم اشوف هو بيكره ايه فيا طب بيكره الكذب انا بكذب طب ربنا بيكره الخيانه انا عمري خنت ان الله لا يحب الخائنين مش كده آه طب ربنا بيكره البخل طب ربنا بيكره وابدا اكتب في ايه من الصفات اللي ربنا بيكرهها وعلى الوجه الثاني اكتب في ايه من الصفات اللي ربنا بيحبها واطلع النتيجه في النهايه هو كده بقى بيكرهني ولا بيحبني هي دي المطلوبة النهاردة إن أنا هل من حق إن أنا أطمع في كرمه طب بإيه بإيه لي عنده عشان أطمع الطمع فيما عند الله مسموح أصله كريم مسموح اطمع زي ما أنت عايز لكن لو أعطي الناس بدعواهم لادعى أناس أموال ناس واعرضهم صح ولا لا اه اجي اقول لو بالادعاء يعني حاج سيد انا ليه عندك مليون جنيه ومش مسامحك هي لعبة مش بالادعاء هي البينة عندك دليل على الكلام ده معاك ورقة معاك شيك معاك ايه ايه دليلك فنفس الشيء انا هطمع ان ربنا يكرمني بس بايه بايه هل انا استاهل فهدخل على ربنا بقى ان انا اصلا ما استاهلش ولكن انت يا رب كرمتني وعرفتني فتمم نعمتك علي اه قل يا رب لو أردت إهانتي ما هديتني ولو أردت حرماني ما علمتني ولو أردت طردي ما آويتني فاللهم أدم علي ما به سترتني ومتعني بما له هديتني قل له بقى قل له بقى عايز قاعدة بقى مع الملك بالليل اه عايزك جو في الليل كده وانت قافل على نفسك اوضه لوحدك لا حد شايفك ولا حد سمعك وتعيط له إذا تعاملت مع الله فاستعمل أخلاق الأطفال فإن الطفل إذا طلب من أبيه شيئا ولم يعطى بكى عليه فأنا هقعد أبكي ربنا أطلب وأبكي له عشان يديني تعرف تعملها هتبقى مشكلة كبيرة قوي لو ما تعرفش تعملها يبقى مش هيديك يبقى أنت ما تنفعش أصلا إنك تقعد هي محتاجة تملق ودعاء وصدق رد مع حسن الظن انا ظني فيك يا رب انك مش هتخيب رجائي انك هتديني وانا انا كنت ما استاهلش يا رب فانت تؤهلني لان استحق صلحني عشان استاهل اللهم اصلحنا لكي نصلح ان نكون عبيدا لك محتاجين ان ربنا يصلحنا بقيت النقطة الأخيرة في السدة وهي أنك تدل على هذا الخير أحدا فالدال على الخير كفاعل الخير اللي انت بتسمعه دلوقتي اللي انت عرفته قوله قوله قوله لمراتك وولادك قوله لجيرانك قوله لاصحابك وحبايبك قوله لقرايبك قولوا لزمايلك قولوا لأي حد الكلام ده لما يتقال يثبت ما تكرر تقرر يثبت ولما تقوله يمكن ترزق ان حد يعمل بيه ف تؤجر لا مش هتؤجر بس ببركة فعله ترزق ان تفعل هي دي ان انت السبب في ان الراجل ده عامل فربنا يرزقك العمل اللهم ارزقنا العمل يا رب تعالوا بقى نرمي السقف بعد ما حطينا السدة والسقف بيرميه ابن القيم في عدة كلمات يقول ايه ثم يصلي ما كتب الله له صلاة محب ناصح لمحبوبه متذلل منكسر بين يديه لا صلاة مدل بها عليه يرى من أعظم نعم محبوبه عليه أن أقامه وأنام غيره واستجاره وطرد غيره وأهله وحرم غيره هي دي بتفرق يا أخي في الوقفة واحد واقف يصلي الله أكبر تفرق في وقفة واحد واقف كده واحد واقف كده بتفرق في الوقفة في المنظر قدام ربنا بتفرق في الفكر ان واقف بيعمل ايه وعايز ايه وحاسس بايه هي دي صلاة محب متذلل منكسر لمحبوبه لا صلاة مدل بها عليه واحد واقف كانوا بيقولوا لي بقى الناس اللي كانوا زعلانين من التطويل دول يقول يا عم ده ثلاث ارباع البلد ما بتصليش عشان كده فانت تحمد ربنا ان الناس بتصلي اه الحمد لله ان الناس بتصلي فعلا صح انا احمد ربنا ان الناس بتصلي لكن هو بقى اللي واقف بيقول احمد ربنا ان انا بصلي دي ما تعجبش ربنا منه دي ربنا بيقول له ده انت تحمد ربنا ان انا خليتك تصلي ان انا خليتك تصلي فانت واقف في الصلاة حاسس بايه حاسس ان كتر خيري ان انا بصلي ولا الحمد لله ان خلاني اصلي لا هي القضية احنا عارفينها لكن واحنا بنصلي فاكرينها ها يعني وانا واقف كده في الصلاة فاكر دي يعني لما اقول الحمد لله رب العالمين بقول الحمد لله رب العالمين انه جابني من الشغل ووقفني في الجامع اصلي ولا مش على بالي هي دي ان المطلوب انك وانت واقف تصلي تبقى فاكر ان من نعم ربنا عليك انه خلاك تصلي يقول ايه يرى خلي بالك ده السقف اهو ها يرى من اعظم نعم الله عليه ان اقامه وانام غيره واستزاره وطرد غيره واهله وحرم غيره مش دي الاولانيه خالص ان ايه اذا ارادك لامر ايه هياك له فهو هو ربنا ظبطك انك تصلي فالحمد لله على دي ما ياما ناس نفسهم يصلوا وما يقدرش يصلي صح كنت شغال شغلانه بيقول لي كده انا بقول لصاحب الشغل اروح اصلي يقول لي لا ممنوع اصلي لما تروح مش تحمد ربنا بقى انك مش شغال عند حد من دول يقول لي لا انا ما اشتغلش عند حد ايه مين اللي خلاك ما اشتغلش عند حد يعني ما هو مين اللي قال ان انت ما تشتغلش عند حد في انت منك بيشتغل عند حد وممكن بكره يخليك تشتغل عند حد ويذل انفاسك قادر ما تنساش نفسك ابن القيم يقول ايه شوف الكلام جميل بقى يقول ايه فهو يزداد بذلك محبة الى محبته فلما يحس بدي ان ربنا كرمه وخلاه يصلي يوم يحب ربنا اكتر يحبه اكتر يقول ايه يقول ويرى ان قرة عينه وحياة قلبه وجنة روحه ونعيمه ولذته وسروره في تلك الصلاة فهو يتمنى أن تطول صلاته فلا تنتهي إلا برؤية وجه الله في الجنة كما يتمنى المحب الفائز بوصل محبوبه ذلك واحد كان هيموت عشان يتجوز العروسة دي يوم ما يتجوزها يحطها في الشقة خمس دقايق ويقفل عليها ويخرج مش ممكن ده مصدق يخرج منين لا فانت ما صدقت دخلت في الصلاة عايز تطلع بقى طب تطلع تروح فين كنت بقول لهم والله في خطبة الجمعة اللي فاتت فأين تذهبون هتروح فين شوف سيدك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سجد مش عايز يقوم فضل ساجد لما فكرت انه مات فحركت اصبعه فتحرك فقام شوف سيدنا النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم لما وقف يصلي صلى الله عليه وسلم يقرأ البقرة شوف يدخل في البقرة ابن مسعود يحكي لك القصة يقول لك ايه فقلت يركع عند مئة فمر بها فقلت يركع عند مئتين فمر بها فقلت يركع بها فاستفتح في النساء ما تصلي عليه انت معايا يعني ممكن يكون سيدنا النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم كان داخل برضه يصلي بمية بس جه عند مية وحس ان هو لا لا مش بيحصل كمل فتح في النساء كمل فتح في ال عمران كمل قال لك بس قلت امشي بقى حتى هممت بامر سوء هو ده هو ده المحب انا شاكك والله انك بتحب ربنا شاكك فيها انا دي بس دي مش افعال محب اللي بيحب ما يعملش كده ولا انت عمرك ما حبيت اه المحب ده ما يقدرش ما, ما يقدرش يصل محبوبه ابدا ثم ماذا يصنع في صلاته خلي بالك من السقف بقى ها دي اول حاجه في السقف انه بيحب ربنا زياده في الصلاه نمره اتنين فهو يتملك فيها مولاه تملك المحب الفقير الضعيف المحتاج للعزيز الرحيم فحين يناجيه بكلامه يعطي كل آية حظها من العبودية القضية مش ايه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين ده الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله اكبر مش هتيجي كده ابدا ده كل ايه لها حظ من العبوديه يعني لما اجي اقول قل هو الله احد دي ليها حظ حظ يا جماعه من العقل اللي هو الفهم ومن السمع اللي هو الود ومن اللسان اللي هو يدوق ومن القلب اللي هو يحس لا حظ في الايدين ووضعهم والراس ووضعه والرجلين لا حظ في الجلد وقشعريرته قل هو الله احد الله الصمد يعطي كل آية حظها من العبودية ازاي شو الشيخ بيقول ايه يقول فتجذب قلبه وروحه آيات المحبة والوداد والآيات التي فيها الأسماء والصفات والآيات التي فيها الآلاء والنعم والإحسان قلبه هيرفرف لما يقرأ قل هو الله أحد الله كل ما يقول الله الله الله الصمد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الكلام ده هيشد قلبه هيجذب قلبه هيخليه أشد حبا لله يا سلام لو جت بقى آيات النعم والله جعل لكم سورة النعم سورة النحل سورة النحل سورة النعم آه تلاقي كل السورة والله جعل لكم والله جعل لكم والله جعل لكم والله جعل لكم الله لما تيجي ذكر النعم تحبه أكتر الآيات دي تعمل إيه؟ تعمل إيه؟ تخليك قلبك يتعلق بالله ثم وتطيب له السير آيات الرجاء والرحمة وسعة البر والمغفرة فتكون له بمنزلة الحادي الذي يطيب له السير ويهونه ما أنا بقرأ مثلا في سورة الزمر من الأول عمال أقرأ عشان أصل لإيه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله عمال اقرا عشان اوصل ليه وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله ايات بقى تخليك تطير ما اقصدش تطير بتاع الصوفيه يعني تطير فوق الارض يعني وتمشي في الهواء لا لا اقصد قلبك بقى خلاص تحس ان انت مش في الدنيا دي ونكد الدنيا وهم الدنيا وألم الدنيا خلاص لا أذى الناس ولا هم الفلوس ولا مشاكل المجتمع ولا مصايب البيئة كل ده ما ما عدتش انت في أهل الدنيا دي قلبك بقى يسرح في الجنة حيث شاء لا وكمان ابن القيم يقول ايه وتقلقه آيات الخوف والعدل والانتقام وإحلال غضبه بالمعرضين عنه العادلين به غيره المائلين إلى سواه فيجمعه عليه ويمنعه أن يشرد قلبه عنه آيات الرحمة والمغفرة والعفو كان أحد مشايخنا الله يرحمه رحمة واسعة ويكرمه ويجزي الله المثوبة كان يبكي في آيات الجنة وما يبكيش في آيات العذاب آه كل ما تيجي ذكر الجنة يبكي وتنهمر دموعه شوقا إلى الجنة وآيات العذاب يبقى مرعوب وصاحي ومصحصح وبيقولها بصوت جامد كل واحد بقى وله ايه وله دور يؤديه مع ربنا وممكن يوم كده ويوم كده ممكن يوم تبكيه آيات الرحمة ويوم تبكيه آيات العذاب ويوم تبكيه آيات الصفات هي أرزاق بس للي يمشي مع ربنا مش انت لما بتيجي تروح مكان معين بتروحه كتير بتبدأ تبتكر له طرق مختصرة تبدأ تعرف له سكك غير المأهولة المعهودة فكذلك في سيرك إلى الله يفتح الله عليك بما لم يفتح به على الآخرين يا رب افتح يا رب فتأمل هذه الثلاثة وتفقه فيها والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله وبالجملة فيشاهد المتكلم سبحانه وقد تجلى في كلامه ويعطي كل آية حظها من عبودية قلبه الخاصة هي دي اللي بقولها بقى لكل آية لها عبودية خاصة الزائدة على مجرد التلاوة بل والزائدة على مجرد التصديق بأنه كلام الله بل الزائدة على نفس فهمها ومعرفة المراد منها ثم شأن آخر لو فطن له العبد لعلم أنه كان قبل يلعب آه لو تفهم لو تفهم وانت بتصلي لو تفهم يعني ايه الله أكبر آه لو تفهم تفهم يعني ايه إياك نعبد وإياك نستعين آه لو تفهم كنت بقول لكم في اللقاء الماضي أنا عايزك تقف قدام المراية وتبص على نفسك شكلك وانت راكع شكلك ايه وانت راكع عشان تتصور شكلك ده وانت راكع اصل احنا بنركع ومش شايفين نفسنا فمش متصور شكلك ايه وانت راكع عايزك تتصور شكلك وانت ساجد يعني ايه مناخيرك في الارض وجبهتك في الارض وشفايفك في الارض يعني ايه بطنك مدلدله يعني ايه يعني ايه ايديك في الارض وركبك في الارض وصوابع رجليك شايف شكلك عامل ازاي وانت بتقول سبحان ربي الاعلى شايف عينيك فين فتح عينيك كده وانت ساجد شوف عينيك فين لو فهمت هتعرف ان كان كل الصلاة اللي كنت بتصليها قبل كده تهريج لعب كلام فارغ ما صليتش ما صليتش عمرك كل اللي فات ما كانش صلاة هتبدأ تصلي من جديد زي ما الشاعر بيقول ايه وكنت ارى ان قد تناهى بي الهوى الى غاية ما لي بعدها مذهب وانا كنت مفكر ان انا راجل واصل فلما تلاقينا وعاينت حسنها تيقنت اني انما كنت العب قال لك لما شفتها بقى عرفت ان كان كله تهريج نفسي انك تشوف الصلاه تشوفها تحسها تعيشها واذا فهمنا الصلاه خلاص كده عملنا العواميد والطوب والسقف خلاص كده ها عايزين نمشي ده بقى في الذكر وتلاوة القرآن والصيام والطواف عايزين بقى نعيش المعاني نعيش الأسرار مش صورة العمل ابن القيم بيقول ولو علم المتصدق حق العلم وتصور أن صدقته تقع في يد الله قبل يد الفقير لكانت لذة المعطي أعظم من لذة الآخر بس احنا مش حاسينها مش متصور يعني ايه انك بتحط في ايد ربنا مش متصور يعني ايه ان ربنا سبحانه وتعالى ياخد بايدك مش متصورها ده انا بكلمك بقى في الصدقه مشيها بقى على الذكر وتلاوه القران وقيام الليل والصلاه عايزين نعيش نعبد مش مجرد كلام عايزين نبطل لعب كررتها كتير من دول قال الله أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون وقت الضحى الساعة 11 وانت في الشغل ربنا سماه لعب عايزين نبطل لعب نبطل تهريج عايزين نعبد ربنا عايزين نعبد ربنا صح اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا العمل بما علمنا واجعل ما علمنا حجة لنا لا علينا اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل وارزقنا الصدق في طلب الإخلاص اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم مكنا من أهوائنا فلا تتلاعب بنا اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية اللهم إنا نسألك أن تجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء إنك أنت السميع العليم اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل التفرق بعده معصوما اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم هب المسيئين منا للمحسنين ولا تفض جمعنا هذا إلا وقد غفرت لنا أجمعين وصلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين وآله والحمد لله رب العالمين